بسم الله الرحمن الرحيم احنا المفروض اخر حاجة شرحناها كان في الاصحاح السادس لرسالة بولس الى اهل روميا كان بيأصل فيها لفكرته الخاصة بالفداء والصلب والحاجات زي كده احنا قلنا ال... ال... وعلى فكرة الكلام ده له علاقة باللي احنا هنشرحه في الاصحاح ده فكرة ان المفروض لما ادم عليه السلام اخطأ طبيعته تغيرت وتبدلت وبقى فيها الخطية وبقى تحت سلطان الخطية والكلام ده كله والمفروض ان لما المسيح صلب ومات وقام من الاموات اعاد للانسان طبيعته زي ما كانت في الاول خالص وبقى ايه الخطيه ملهاش سلطان على الانسان اللي احنا نبتدي نقرا كده في روميا سبعة واحد بيقول أم تجهلون أيها الإخوة لأني أكلم العارفين بالناموس أن الناموس يسود على الإنسان ما دام حيا يعني إيه الناموس يسود على الإنسان ما دام حيا يعني المقصود إن أنت طول ما أنت عايش بتكون تحت أحكام الناموس ثانية فبيقول أم تجهلون أيها الإخوة لأني أكلم العارفين بالناموس ان الناموس يسود على الانسان ما دام حيا يعني هو عاوز يقول ان انت طول ما انت عايش على وجه الارض انت تحت حكم الناموس وبعدين بيدي مثل بيقول ايه فان المراه التي تحت رجل يعني هي متجوزه هي مرتبطه بالناموس بالرجل الحي يعني طول ما الراجل ده عايش الناموس بيقول ان هي زوجته هي هتفضل مرتبطة بالراجل ده تحت حكم الناموس ان هي زوجته طول ما الراجل ده حي ولكن ان مات الرجل فقد تحررت من ناموس الرجل يعني خلاص الراجل ده مات فهي ما بقاش ما بقتش مرتبطة بيه فهو عاوز هو عاوز في الاخر يوصل فكرة ان الموت بيفصل عن الخ... عن الناموس وان ما دام هو مات خلاص ما بيبقاش تحت حكم الناموس فاهم ازاي فهو عاوز يقول بقى ما دام المسيح من ضمن فوائد ان هو مات انه خلصنا من الناموس واحنا ما بقيناش تحت سلطه الناموس فهو بيقول لكن ان مات الرجل فقد تحررت من من ناموس الرجل لو في حاجه انا مش معلم عليها بقول لك عليها اتعلم وبعدين فاذا ما دام الرجل حيا تدعى زانية إن صارت لرجل آخر ده الناموس طيب لو مات ولكن إن مات الرجل فهي حرة من الناموس فهي حرة من الناموس دي ده اللي هو عاوز يوصله إن مات الرجل فهي حرة من الناموس فهو عاوز كأنه إيه يدي ده رمزية إن إن المسيح بقى مات فإحنا بقينا إيه أحرار من الناموس أحرار من الناموس لان احنا عاوزين نكون دقيقين لما نيجي نتكلم عن معتقد بولس في الفكره دي ان مش المقصود ان احنا نخرب الدنيا ونبهدل الدنيا زي ما احنا عايزين لكن المقصود بان احنا نبقى احرار من الناموس معناه ان الناموس ملوش سلطان علينا بس احنا عادي المفروض ان احنا نمشي ورا الناموس وما نكذبش وما نقتلش والكلام ده كله ان الفكره كلها ان المفروض في الشريعه اليهوديه مخالفه الناموس بتسبب حاجتين بتسبب اولا والاهم ان انت هتدخل النار في الاخر وهتسبب عقوبات دنيويه معينه زي مثلا اللي يزني ده بيخالف الناموس له عقوبه انه يرجم اللي يكسر السبت ويعمل في السبت والمفروض يوم السبت ده يوم الراحه اللي له عقوبه انه يقتل وحاجات زي كده فهو بيقول كانه بيرمز زي ما الراجل مات خلاص المراه بتبقى حره من الناموس المسيح مات فاحنا بقينا احرار من الناموس بمعنى ان هو ملوش سلطان علينا مش لازم نعمله علشان ندخل الجنه ولو خالفناه ما يوق... ما يوقعش علينا عقوبه دنيويه واحنا عندنا الحريه في ان احنا نتبع ولا ما خلاص ما بقاش فرض وما بقاش لازم وما بقاش حاجه لازم نكون تحت سلطانه لكن إن مات الرجل فهي حرة من الناموس حتى إنها ليست زانية إن صارت لرجل آخر إذا يا إخوتي أنتم أيضا قد متم للناموس بجسد المسيح لكي تصيروا لآخر للذي قد أقيم من الأموات لنثمر لله أقيم مش دي القضية الرئيسية هنا أقيمها اتقالت كتير لكن هو المقصود إن هو خ- حط خط تحت بجسد المسيح لان هو هيتكلم فيما بعد عن حاجات ليها علاقه بالجسد وحاجات زي كده فهو عاوز كانه يقول ان ادم لما اخطا اتغيرت طبيعته ال- الفيزيائيه بقت فاسده وبقت تميل للخطيه وبقت ان الخطيه بتسيطر عليه وبتاثر فيه فكان المسيح تقمص الجسد ده فاهم ازاي واتصلب بيه ومات علشان ايه الجسد ده يموت و- ويبقى لما يقوم من الاموات يبقى فيه حياه مره اخرى وينفصل عن الناموس ينفصل عن الخطيه والكلام ده كله فبيقول انتم ايضا قد متم للناموس بجسد المسيح لكي تصيروا لاخر اللي هو بقى ما بقيتوش مرتبطين بالناموس بقيتوا مرتبطين بالمسيح لانه لما كنا في الجسد ودي علاقة بجسد المسيح وكنا بالجسد عاوز يربط ان الجسد ده فيه حاجة وهو بيخالف مخالفة يعني كبيرة جدا ال- الاسلام ما بيقولش بالفتي اللي هو هيفتيه ده دلوقتي هنا بيقول لأنه لما كنا في الجسد كانت أهواء الخطايا خلي بالك هيربط ما بين الخطية والناموس بطريقة فلسفية معينة لأنه لما كنا في الجسد كانت أهواء الخطايا التي بالناموس تعمل في أعضائنا لكي نثمر للموت وأما الآن فقد تحررنا من الناموس إذ مات الذي كنا ممسكين فيه حتى نعبد بجدة الروح لا بعتق الحرف انا على فكره قعدت اعصر دماغي جامد علشان افهم الاصحاح ده والاصحاح اللي بعده وما كملتش حتى اللي بعده لان الترجمه ال- الفان دايك مش مساعده للفهم وكلامه اصلا ملخبط ولافف هو عاوز هو رابط ما بين الناموس والخطيه والجسد يعني هو عنده ثلاث حاجات رئيسيه في الموضوع الناموس والخطية والجسد طيب هو بيقول ايه بقى ل- لأنه لما كنا في الجسد كانت أهواء الخطايا التي بالناموس تعمل في أعضائنا لكي نثمر للموت يعني إيه أهواء الخطايا التي بالناموس يعني الناموس بيقول مثلا لا تزني لا تقتل لا كده آه.
فالحاجات ديت انا نفسي عاوز أعمل.
هو عاوز هو هو عاوز يقول ان الناموس ده هو اللي بيخلينا نعرف إيه الخطأ؟
ايه هي الخطايا فاهم ازاي يعني الناموس بيقول آه الناموس بيقول ما تزنيش يبقى كده الزنا ايه خطيه فالخطيه دي بقى شغاله فيا هنفهم لما نكمل كام نص كمان كده فبيقول تعمل فأهواء الخطايا التي بالناموس تعمل في أعضائنا لكي نثمر للموت وأما الآن فقد تحررنا من الناموس فقد تحررنا من الناموس دي عبارة مهمة أما الآن فقد تحررنا من الناموس إذ مات الذي كنا ممسكين فيه يعني إيه إذ مات الذي كنا الجسد.
الجسد إن كأن ده فكر غنوصي بحت فكره ان الجسد شر الجسد خطيه الجسد ده كانه سجن احنا محبوسين فيه وبعدين هيحصل حاجه معينه فنتحرر من السجن ده ومن القيد ده وهكذا هو بي يعني فكره الجسد شر والكلام ده كله ده ده فكر غنوصي بحت فهنا هو بيقول قد تحررنا من الناموس اذ مات الذي كنا ممسكين فيه اللي هو الجسد فخلاص الجسد ده مات ب- ب- بموت المسيح على الصليب وبعد كده لما قام من الاموات خلاص بقينا عايشين حياه روحيه حياه جميله مش متعلقه باحكام الناموس وحاجات زي كده السلام عليكم فهو بيقول إذ مات الذي كنا ممسكين فيه حتى نعبد بجدة الروح لا بعتق الحرف يعني ايه بجدة الروح لا بعتق الحرف المقصود ب خلينا اقرا كده كام ترجمة تانية علشان الترجمات دي رخمة هنا ايه اللي فهمته من الحته ديت جزء الروح يعني انا ببقى عاوز اعبد الله فعلا بروحي مش ان ال- ان اوصل هو المسلط عليه ويقول لا اعمل ما تعملش كده
مش مشكلة هنا ج- عتق الحرف لا لل- لا للنظام الحرفي العتيق عتق يعني جاية من عتيق قديم يعني يعني الع- العربية المشتركة حتى نعبد الله في نظام الروح الجديد لا في نظام الحرف القديم برضو اليسوعية وأصبحنا نعمل في نظام الروح الجديد لا في نظام الحرف القديم فهو عاوز يقول ان احنا آه، زمان كنا بنعمل بحسب الحرف المقصود به ال- التوراة وال- والناموس كأنه كان نص مكتوب منزل على موسى عليه السلام مكتوب من عند ربنا واليهود بيؤمنوا كده فهو عاوز يقول لك لا الحرف المكتوب ده احنا خلاص ما بقيناش ملزمين ان احنا نعمل باللي فيه لكن احنا ايه بنعيش حياة روحية ملهاش علاقة بالناموس طب انا عايز افهم حاجه دلوقتي يعني دلوقتي هو ال- بولس ده هو الكلام اللي هو بيعتمد بي- بيعتقد ان المسيح انسان ما هوش فيه اي حاجه الهيه ولا أي حاجه من دي صح؟ وهو جه عشان يصلب ال- ال- الموت طب ليه ما حصلش إزاي بعد حصل كده في إزاي؟
واحد تاني؟
ايه ليه ما حصلش كده قبل في واحد ما تاني؟
فيش قبل واحد كده؟
آه، خالي من الخطايا.
يعني ايه ما هو ايه بقى اللي خلى المسيح وهو اذا كان بيعتبره انسان ايه اللي خلى المسيح اللي هو خالي من الخطيه اللي هو زي انت بتقول
عشان آه، هو بعض النهارده
رد عليه احسن هو المفروض هي فكره بولس بشكل عام ان المفروض في وقت معين وبتدبير معين في وقت معين كان هيحصل الخلاص ده فجه المسيح في الوقت ده مولود من عذراء ولعله هو بيع- بيعتقد بالفكره ان بما انه مش مولود باب م- ده منع انه إيه، يعني يع- يحصل على ال- على الجسد الخطيه او حاجه زي كده ايا كان ما ما تفهمش ايه الفكره بالظبط لكن هو بولس كان بي- بيؤمن اشمعنى المسيح هو صالح للموضوع ده لان هو الوحيد اللي بلا خطيه بلا خطيه يعني على صوره الله اللي هو خلق عليها ادم قبل ما يخطئ اشمعنى المسيح دي ما قدم لناش اجابات عليها بولس بالتفصيل لكن هي دي فكرته احنا لو حضرتك هتتابع معانا احنا بنشرح في روميا الاصحاح السابع العدد السادس فبيقول مات الذي كنا ممسكين فيه حتى نعبد بجدة الروح لا بعتق الحرف يعني خلاص احنا هيبقى لنا نظام روحي لكن ال- ال- الحرف او آه، المشي ورا كلام الناموس الحروف المكتوبة في الناموس دي ما بقى- ما بقاش مفروض علينا خلاص فماذا نقول هل الناموس خطية حاشا يعني بيقول لك لا الناموس دي مش حاجه وحشه ولا الناموس هو اللي يعني ال ال ال اتباعه بيجيب لنا الخطايا امال ايه ده بقى المفهوم البوليسي للناموس بل لم اعرف الخطيه الا بالناموس شكله
يعني ايه الكلام اللي هو بيقوله ده الجمله اللي جايه دي غريبه جدا فاني لم اعرف الشهوه لو لم يقل الناموس لا تشتهي لا تشتهي دي موجوده فين موجوده في الوصايا العشر في الخروج 20 17 وموجوده ايضا في التثنيه 5 21 لو احنا فتحنا آه، سفر الخروج نفتح كده سفر الخروج عشرين سبعتاشر اهو المفروض الاصحاح من اول آه، ال- العدد رقم واحد في الخروج عشرين واحد دي الوصايا العشر اللي بيقولوا عليها ثم تكلم الله بجميع هذه الكلمات أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية لا يكن لك آلهة أخرى إمامي لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة كذا كذا لا تسجد لهن لا ت- ولا تعبدهن وبعدين لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا اذكر يوم السبت لتقدسه ستة أيام تعمل أما في اليوم السابع ما تعملش فيه حاجة أكرم أباك وأمك ده العدد 12 لا تقتل 13 لا تزن 14 لا تسرق 15 لا تشهد على قريبك شهادة زور 16 لكن مش قريبك ممكن تشهد عليه عادي ده كان الفكر اليهودي زمان يعني ان قريبك معناه آه، ال- اللي له سلة نسب يعني الخروج 2017 بقى لا تشتهي بيت قريبك لا تشتهي امرأة قريبك لا عبد ولا أمة ولا ثور ولا حمار ولا شيئا مما لقريبك ما علينا طيب فهو هنا بقى بولس بيقول آه، سبعة كام احنا في سبعة كام ثمانية بولس بيقول سبعة سبعة إني فإني لم أعرف الشهوة لو لم يقل الناموس لا تشتهي الفهم ده واللي هيقوله بولس فيما بعد في النصوص الجاية كأن فيها يعني ايه هو اصلا ملخبط بسبب موضوع الطبيعه الفاسده بسبب خطيه ادم والكلام ده كله يعني ايه احنا المفروض بن- بنعتقد ان الانسان ربنا خلقه وفي إم- إم- انه يميل للخير او يميل للشر وهكذا وفي غرائز ربنا خلقها فيه وحاجات زي كده والمفروض ان ال- ان الشريعه والوحي هم اللي بيقودوا للانسان انه ازاي يعيش حياه سليمه وازاي يسيطر على غرائزه وطبائعه ويعيش اسمى عيشه ممكن يعيشها على الارض. ده المفروض ال- الايمان ال ال ال الاسلامي لكن بولس بقى الدنيا اتلخبطت معاه لان هو بدا يفهم حاجات خاصه بتغيير طبيعه الانسان هو المفروض بيقول ان الانسان او ان الله عز وجل اول ما خلق ادم خلاص ادم كان ابيض ناصع ما فيهوش اي ميل للخطيه ولا بيزيغ ولا بيشتهي ولا بيعمل اي حاجه زي الملائكه كده زي ر- زي ربنا بحسب الفهم المسيحي ولما اخطأ بولس ي- بيقول ان طبيعته اتغيرت وفسدت وملكت عليه الخطيه وهكذا بغض النظر عن مفاهيمك دي هل ده معناه ان انت ما بقتش بتعرف حاجه اسمها شهوه غير لما الناموس قال لا تشتهي المفروض ان بحسب فهم بولس يا اما الانسان زي ما المسلمين بيقولوا هو مخلوق وفيه غرائز وفيه آه، ساعات بيميل للخير او ساعات يميل للشر وهكذا فيبقى هو في الاصل فيه شهوه فبالتالي ربنا نزل له شريعه علشان يحكم ويوجه هذه الشهوه يا اما الانسان اصلا ما كانش بيقدر يشتهي او ما كانش فيه شهوات اصلا لكن لما ادم اخطا بقت فيه الشهوه صح يبقى كده كده اصلا مفروض الشهوه دي الانسان يعرفها من قبل ما الناموس ينزل اصلا صح ولا لا يا شباب طب ازاي بقى هو يقول انا ما عرفتش الشهوه غير لما الناموس قال لي لا تشتهي فهم عقيم وغريب جدا يعني هل ده م- هل هل اصل يا اما انا ظالم الراجل والترجمه غلط لان انا انا هفتح ترجمات تانية ترجمه الحياه بتقول ولكن الخطيئه استغلت هذه الوصيه فأث- آه، آه، فاثارت في كل شهوه فان الخطيه لولا الشريعه ما ي... هو ده نص كامل احنا كنا بنقرا فيه لا ده انا انا انا, أنا عاوز سبع سبع ايوه سبعة سبعة في الحياة إذا ماذا نقول هل الشريعة خطية حاشا ولكني ما عرفت الخطية إلا بالشريعة فما كنت لأعرف الشهوة لولا قول الشريعة لا تشتهي نفس الفهم اللي احنا بنقول عليه فيلم يعني مش بهمسك لساني بالعافيه الحياه ب- العربيه المشتركه بتقول فماذا نقول اتكون الشريعه خطيه كلا ولكني ما عرفت الخطيه الا بالشريعه فلولا قولها لي لا تشتهي لما عرفت الشهوه اليسوعية بتقول ولكني لم أعرف الخطية إلا بالشريعة فلو لم تقل الشريعة لا تشتهي لما عرفت الشهوة يعني نفس الفهم الفهم ده م- متخلف لأن زي ما قلت يا إما هو ما كانش بيقدر يشتهي خالص وبالخطية فسدت طبيعته فبقى يقدر يشتهي فكده كده يبقى ال- الشهوة فيه من قبل الناموس ودي طبيعة في الإنسان والمفروض لما الشريعة تقول لا تشتهي ده معناه إن أنا بحجم أو بوجه شهوة وهكذا يا إما هو زي ما المسلمين بيؤمنوا إن ربنا خلق الإنسان كده ودي طبيعته وفيه شهوات وفيه غرائز وفيه ميل للخير وميل للشر وأيضا الشريعة نزلت علشان توجه لكن ما فيش عاقل يقول انا لما قريت لا تكذب ايه ده فانا عرفت يعني ايه كذب فبدات اكذب او الشريعه بتقول لا تشتهي فانا فهمت ايه ده فبقى فيا شهوه فاشتهيت لا تزني فانا فهمت يعني ايه زنا فبقيت ازني ايه الفهم المعكوس ده فيلم فهم غريب جدا اللي بولس بيقدمه عن طبيعه الانسان واللي بيقدمه عن فهمه للناموس الاصحاحين دول فيهم كلام يخلي الدماغ كده تكبر كلام غريب جدا بيقوله بولس في الاصحاحين دول طيب بغض النظر هو خلاص بيقول انا ما عرفتش الشهوه غير لما الناموس قال لي لا تشتهي في روميا 7 8 بيقول ايه ولكن الخطيه وهي متخذه فرصه بالوصيه انشات في كل شهوه لان بدون الناموس الخطيه ميته النص ده معناه إيه؟ النص ده مهم جدا وكأن بولس بيشخصن الخطية يعني ايه؟ يعني كأن الخطية ده كائن عاقل فاهم ايه اللي بيحصل وبيتصرف بموجب إيه، بيئة معينة هو موجود فيها او ظروف معينة يعني ايه؟ هو بولس عاوز يقول عاوز يقول الخطية عرفت ان الناموس بيحرم حاجات معينه فبالتالي لما انت تكسر الوصايا دي ان الناموس مثلا بيقول لا تزني او لا تشتهي فكأن الخطية قالت طب ما اما وقع الانسان في مخالفة الناموس علشان ده هيخلي ربنا يغضب عليه او حاجة زي كده فاهم ازاي فكأنه بيقول لك ايه ان الخطية دي ما نشطتش وما بقتش تخليني آه، ارغب في كسر الوصايا او فعل هذه الخطايا الا لما الناموس جه قال لي ما تعملهاش فقال لك ما تعملهاش لا ده انا هخليه يعملها وهنشط وهكذا فكانه بي- بيصور الخطيه كحاجه بتشتغل في جسم الانسان فبيقول لك الخطيئة ولكن الخطية وهي متخذة فرصة بالوصية الوصية بتقول ما يعملش ايه اخليه يعملها انشأت فيا كل شهوة لأن بدون الناموس الخطية ميتة يعني ايه بدون الناموس الخطية ميتة
يعني المفروض شرحتها قبل كده يعني ايه يا زيزو يعني لو الناموس مش يعني لو هو ما قاليش ما تعملش ما تعملش ما تعملش انا وانت لازم حاطين الخطيه تعمل ايه؟
المقصود ان مفيش حاجه تتحسب غلط او تتحسب خطيه غير لما الشريعه تقول ما تعملش فهو كانه بيقول طيب إيه، برضو الموضوع ده فهم عقيم ليه بقى ان هو بيعتبر ان الناموس ده هو بس اللي نزل على موسى عليه السلام وهو في عهد التوراه يعني المفروض ان مثلا آه، في قصه يهوذا لما زنى ب- بزوجة ابنه اللي هي ك- كنته ولا كنته زي ما بت- بتنطق يعني المفروض يهوذا ده كان عايش قبل موسى عليه السلام المفروض يهوذا ده أكبر آه، أبناء يعقوب عليه السلام اللي هو المفروض اليهود اتسموا على, على, على اسمه يعني لما زنى بزوجة ابنه كان ابنه مات بس مش مهم برضه المفروض هي محرمة عليه الفكرة ان لما عرفوا ان هو زنى بزوجة ابنه حكموا عليه بحكم معين انا عشان اقول القصة عشان تبقى واضحة المفروض يهوذا شاف واحدة مفروض اعجب بيها وايه قال لها انا عاوز ازني بيكي فراحت قالت له طيب آه، اديني رهن على- ما كانش معاه فلوس تقريبا ولا حاجه عشان يحاسب يعني فقال له "ادي- اديني رهن فقال, فقال لها طيب خد العصايه والخاتم والعمامه وزنى بيها وحبلت فالمفروض بقى اللي هو زنى بيها وحبلت دي المفروض ما يعني من بنات الكهنه او حاجه زي كده فالمفروض ان هم حكموا عليها بانها تحرق ولما جم ي- يحرقوها راح يهوذا راحت اسف هي مطلعه بقى شوفوا مين اللي زنى بيا راحت مطلعه العصايه والعمامه والخاتم وده بتاع يهوذا فراحوا ايه سايبينها فالمهم الخلاصه ايه طب هم على اي اساس حكموا عليها بحكم معين او حاجه زي كده اكيد كان في عندهم شريعه معينه الكلام ده برضو بيتكلم عنه البابا شنوده وحاجات زي كده ان بيقو- بيسموها الشريعه الادبيه على اساس ان هي بحسب الفهم المسيحي ده كان اساس التقليد خالص وصايا بت... ب... ب... شفاهة بتنقل ما بين الشعوب الأولى هم اللي على أساسها بينظموا حياتهم فالمهم خلاصة الكلام إن كان في شريعة أكيد قبل ما موسى عليه السلام ينزل عليه توراة فبالتالي انت ما ت- مفروض بولس ما يربطش معرفة الخطية بالناموس اللي هو ت- توراة موسى عليه السلام المفروض الحاجات دي معروفة من قدم الزمان ولو حتى ما كانش فيه شريعة مكتوبة لكن هم كانوا يعرفوها من خلال تقاليد أو شرائع أدبية أو أو أيا كان أو ضمير الإنسان زي ما هم بيحاولوا يفسروه أو أو يفهموه يعني فالإنسان مفروض بطبيعته بيبقى عارف إن في حاجات معينة غلط طيب فهي فهنا بقى بيقول لك ايه لان بدون الناموس الخطيه ميته لا المفروض ان الانسان بيعرف ال- الصح والغلط من قبل الناموس ده خالص سواء ب زي ما بيسموها شريعه ادبيه او الضمير او ايا كان طيب ال- الفكره اللي بولس عاوز يوصلها ان الناموس هو سبب رئيسي في ان احنا بنعمل خطايا والخطيه دي شغاله فينا نشيطه وبتوقعنا في الغلط ليه عشان الشريعه بتقول لنا ما تعملوش فالخطيه قالت لا ده احنا هنخليهم يعملوا واما انا فكنت بدون ناموس عائشا قبلا دي انا مش يعني ما دورتش على تفسيرها و- و- ومش فاهمها قوي هل ده معناه ان مثلا بولس في وقت من الاوقات قديما ما كانش ملتزم وما كانش يهودي فريسي يعني ماشي على الناموس وشغال بيه كويس وبعد كده بقى ملتزم ولكن لما جاءت الوصيه عاشت الخطية فمت أنا ده, ده الجزء المهم في النص ولكن لما جاءت الوصية عاشت الخطية فمت أنا فال- ال- المقصود زي ما قلت ان ال- الوصية قالت ما تعملش يبقى فقط في هذا الوقت بقى في حاجة غلط فلما جت الوصية بقى في حاجة غلط فالخطية عاشت وانا ايه مت مت ليه عشان عملت خطأ عشان مخالفة الوصية بت بتسبب موت فهو عاوز يقول لك ده الن- ده الناموس هو السبب الناموس هو السبب في ان انا مت لما بقى في ناموس بقى في صح وغلط ولما ارتكب الغلط بقى في موت ان اليهود عندهم لم لو بصينا في سفر التثنية او في سفر ال- الخروج او حاجات زي كده ان اللي يكسر وصايا معينة زي ما قلت يا اما موت ابدي يعني يدخل النار يا اما عقاب موت حقيقي يرجم مثلا او يقتل او هكذا يعني ايه عقوبة العهد القديم في اللي يعبد اله اخر ويخالف الوصية اللي بتقول لا يكن لك الهة اخرى امامي حد ردة ي- ولا ولا عقوبة ردة انه الناس ي- يدكم عليه القريب قبل البعيد وتموتوه وتخلصوا منه ده موجود في العهد القديم فهو يقصد ان فمت انا يا اما موت ابدي بمخالفه الوصيه ربنا يغضب عليا وادخل النار يا اما فعلا موت حقيقي بمخالفه الوصيه هيتحكم عليا حكم فالجمله دي مهمه لم ولكن لما جاءت الوصيه عاشت الخطية فمت أنا وبعدين فوجدت الوصية التي للحياة هي نفسها لي للموت المقصود ان المفروض الناموس محطوط علشان اللي يسمع كلام الناموس او اللي يتبع الوصايا في الاخر ربنا بيرضى عنه ايه ويدخل الجنه لكن بولس بيأصل لفكرة إن كده كده محدش فينا هيقدر يمشي على الوصايا والجميع زاغ وفسدوا وأعوزهم مجد الله وإن بسبب خطية آدم الإنسان طبيعته فسدت فهو كده كده بيميل للخطية لكن إيه بقى الناموس جه ال- اللي يكسر الوصايا يموت و- والفكره دي يعني فبيقول لك ان المفروض ان الوصيه دي نازله اللي يتبعها يدخل الجنه لكن في النهايه ايه؟ انا ما بقدرش اتبعها وبضطر اكسرها فب- فبالتالي انا ايه؟ بموت فكأن الوصيه دي جايه للموت. لأن الخطية وهي متخذة فرصة بالوصية خدعتني بها وقتلتني نفس الفكرة اللي قلناها في ال- في النص اللي بيقول آه، ولكن الخطية وهي متخذة فرصة بالوصية أنشأت فيها كل شر طيب إذا الناموس مقدس والوصية مقدسة وعادلة وصالحة يعني ال- المفروض ل- لأن ب- ال- الناموس بيقول لي ما تعملش حاجة غلط الناموس اللي يتبعه بيدخل الجنة وحاجات زي كده ده عندك أنت ده ولا طيب فهل صار لي الصالح موتا حاشا بل الخطية الخطية هي السبب لكي تظهر خطية منشئة لي بالصالح موتا جملة معقدة جدا لكي تظهر لكي تظهر خطية منشئة لي بالصالح موتا لكي تصير الخطية خاطئة جدا بالوصية ايه معنى الكلام ده معناه ان ال- الفكره ان الخطيه بتستغل الناموس اللي هو بالصالح لكي تظهر خطيه منشئه لي بالصالح ان هي الناموس هو اللي بيقول لي ان ما تعملش كذا فظهرت الخطيه وبعدين الخطيه بتستغل ان الشريعه بتقول ما تعملش فيقوم مخليها نعم ففي الاخر خالص الدنيا بتبوظ يعني ده اللي هو عاوز يعمله الاجزاء اللي جايه دي بقى هو خلاص اصل فكرته عن ارتباط الناموس بالخطيه هي... هيربط بقى ما بين الجسد والخطيه في روميا 7 14 بيقول فاننا نعلم ان الناموس روحي يعني من عند ربنا وحاجات زي كده و... و... وكلام سامي ومفروض يقول ان الناموس مقدس والناموس كويس وكده وبعدين يقول لك الخ... هي بسببها عرفنا الخطيه ومن غير الناموس اي كلام المشخصنين من بولس على فكرة الراجل كلامه مقنع جدا ايه الراجل كلامه مقنع جدا آه.
المشخصنين دول.
وهنا بيقول فإن فإننا نعلم أن الناموس روحي وأما أنا فجسدي ف- فجسدي مبيع تحت الخطية لا هو هو مش بيتكلم على نفسه ش- كشخص هو المقصود ك- كمثل يعني ان ال- ان الانسان كده اصلا لو نقرا كده ترجمات تانية لل- للفقرة التانية من النص ترجمة الحياة بتقول وأما أنا فجسدي ب- بيع عبدا للخطية العربية المشتركة ولكني بشر بيع عبدا للخطية اليسوعية ولكني بشر بيع ليكون للخطية الانجيل الشريف بيقول اما انا فبشر وعبد للخطيه هو المقصود ان هو بيقول انا بطبيعتي البشريه انا تحت تحت حكم الخطيه وتحت سيطرتها بطبيعتي البشريه وبجسدي ك... لان هو بي... بي... بيربط ما بين ان كونه ج... جسدي لحم ودم وهكذا فهو تحت سيطره الخطيه ال ال النصوص اللي هو هيقولها دلوقتي بتقدم فكره غريبه جدا جدا ان بغض النظر بقى هو بي بيرجع اصل الموضوع ده للطبيعه اللي فسدت بعد آه، ما ادم عليه السلام اخطا لكن الفكره بتقول ان احنا غصب عننا بنعمل الخطيه حتى لو احنا عاوزين نعمل الصالح مش بنقدر نعمله بنعمل الخطايا فكأن ال- يعني عارف انت ال- الج- الجبرية ان هو انت م- يعني مجبور على انك تعمل الغلط وان وان انت خلاص بقى يعني ليه تتحاسب اذا كان انت بتبقى لان هو في النصوص بيقول انا عندي اراده الاراده موجوده عاوز اعمل الصالح لكن ما بقدرش علشان انا جسد فبعمل ال- الخطية غصب عني وان انا مستعبد للخطية والخطية اللي هي عايزاني اعمله بعمله هو عايز ايه بقى؟
هو عاوز يقول ان كل انسان كده الا لو يتحرر من هذا ويؤمن بقى ان المسيح زي ما قال في بداية الاصحاح خالص ان هو يعمل الخطيه وما يحسبش اه عليها.
لا انه انه انتم ايضا قد متم للناموس بجسد المسيح ان لما المسيح اتصلب بالجسد ده واحنا بقى نؤمن بالكلام ده ونتعمد اللي هو نموت معاه وبعد كده نحيا معاه هنتحرر بقى من الخطيه ونتحرر من الناموس ويبقى خلاص الخطيه ملوش علينا حكم ايوه يعني يعمل الخطيه مش هتحسب مش هتحسب خطيه ما هو مش هيعملها اصلا لقيت جسده بقى كويس
أي- ايوه انت هو كلامك بالإيمان، مظبوط أنت بتقول هو قايل بالايمان بس يعني يعمل اللي هو عايزه هو لا لا س- بغض النظر سيبك من موضوع الخلاص في لحظه ولا مش خلاص الفكره ان هو عاوز يقول ان كل البشريه كده بسبب الجسد هم عبيد للخطيه وان الخطيه شغاله معاكسه في الناموس وعاوزه توقع الناس بالعافيه ان هي تخالف الناموس وتتحسب عليهم خطايا فبعدين خلاص الانسان مش هيقدر يعمل اللي هو عايزه ده هو عبد الخطيه والخطيه بتخليه يعمل كل حاجه وحشه طب انت عاوز تتحرر من الجسد اللي هو عبد للخطيه ان انت بقى تموت مع المسيح وتحيا معاه وان لما المسيح اتصلب بجسده ده كانه صل- صلب الانسان العتيق لما قال في الاصحاح ال- الاولاني فخلاص الطبيعه الفاسده دي ماتت ولما قام من الاموات بقى بطبيعه روحانيه وحياه جديده جميله الخطيه ملهاش علينا سلطان ربنا خلقه عليه اه فهنا يبقى هو كده مش هيعمل خطيه مش هيعمل الخطيه وما تتحسبش عليه لا المفروض بقى انه هو بقى خلاص عنده الاراده الحره ايوه
انه يعمل الخير الخطيه ما تتسلطش عليه بس ده مش معناه انه ممكن يختار يعمل خطيه ممكن يختار يعني قصده ما يبقاش معصوم وقتها انه يعمل خير بس لكن خلاص الخطيه ما بقاش ليها عليه سلطان هو ممكن يختار يعمل خطيه ان هو يختارها بمزاجه بس اه لكن مش ال- مش الخطيه بقى هي اللي جبرته بكده فهو في- بيقول م- من 7 14 فاننا نعلم ان الناموس روحي واما انا فجسدي مبيع تحت الخطيه يعني الخطيه م- مستعبداني وانا ملك ليها ده معنى النص لاني لست اعرف ما انا افعله يعني لا مجبور مجبور لأني لست أعرف ما أنا أفعله إذ لست أفعل ما أريده وده تحتها لازم يتحط تحتها خط يعني إيه؟ يعني في إرادة أنا عايز أعمل حاجة بس مش بقدر أعملها بل ما أبغضه فإياه أفعل يعني اللي أنا عارف إنه غلط وعارف إن المفروض ما يتعملش بعمله فإن كنت أفعل ما لست أريده فاني اصادق الناموس انه حسن ليه علشان الناموس برضه بيقول لي ما تعملوش وبتقول عليه دي حاجه وحشه ما تعملوش فما دام انا كمان عارف ان دي حاجه وحشه والمفروض اعملهاش يبقى انا بقول ان الناموس صح فالآن لست بعد أفعل ذلك لا الجملة دي النص ده بيأصل فكرة الجبرية دي إن هو مجبور على الخطايا فالآن لست بعد أفعل ذلك أنا بل الخطية الساكنة في يعني في جوايا الخطية في طبيعتي في جسدي بتخليني غصب عني أعمل حاجة غلط فإني أعلم أنه ليس ساكن في أي في جسدي شيء صالح النص ده يعني أو الفكرة دي بشكل عام إن الجسد شر ومفيش في الجسد حاجة خير وان الانسان يعني اي مخلوق جديد كده او اي انسان مولود كده ده فكر غنوصي بحت ان الاجساد كلها شر لكن هو بقى يبقى هيكتسب جسد جديد وفي نصوص اللي هي بتقول آه، ال ال ال الكل آه، في نصوص مفادها ان انت مخلوق جديد في المسيح احنا هنفوت على النصوص دي بعدين بس انا بح- حابب اربط الافكار يعني ان ان الجسد القديم ده بيروح وكان اللي بيؤمن بي- بيبقى مخلوق من جديد او مولود جديد بالطبيعه ال- الجميله الحلوه فانني فاني اعلم انه ليس ساكن في اي في جسدي شيء صالح لان الاراده حاضره عندي يعني انا ببقى عايز اعمل حاجه واما انا واما ان افعل الحسنى فلست اجد ما بيقدرش يعني لاني لست افعل الصالح الذي اريده بل الشر الذي لست اريده فاياه افعل طبعا عاوز اقول تاني ان في بعض الاخوه لما جم يقروا النصوص دي من سنين طويله فاتت لما كنت على البلتوك وكده بيفهموا النصوص دي كان بولس بيتكلم على نفسه حاليا بحسب وقت ما هو كتب الرساله دي انه بولس كانه بيشتكي بيقول يا جماعه ده انا ببقى نفسي اعمل الخير بس بلاقي نفسي بعمل الشر وجسمي ف- فيقوموا قايلين ادي بولس اللي هم بيؤمنوا بيه لا ده مش فهم كلام بولس بولس بي بي بيضرب بنفسه مثل عن اي انسان ما امنش و- وزي ما احنا قلنا ان من بدايه الرساله هو بيأصل ل- لمعتقد الفداء والصلب تدريجيا ان غضب الله معلن طب احنا نعمل ايه عشان نهرب من الغضب والسلام مع الله ومش عارف مين وعمال يشرح فهو ب- ب- بيضرب بنفسه مثل لكن هو ما يقصدش ان هو كده فعلا هو المفروض امن خلاص فما بقاش كده بقى زي ما هيشرح فيما بعد بقى خلاص احنا عتقنا من الخطيه والكلام ده كله لاني لست افعل الصالح الذي اريده بل الشر الذي لست اريده فاياه افعل فان كنت ما لست اريده اياه افعل فلست بعد افعله انا يا جبروتك يا اخي يعني خلاص انا م- ما يعتبرش هو اللي بيعمل الفعل بل الخطيه الساكنه فيه يعني كان فعلا الخطيه دي شخص او حاجه ليها اراده انسان لابسه جني والجني ده هو اللي بيتحكم فيه وبيحركه فلما يعمل حاجه غلط ده مش انا اللي بعمل دي الخطيه الساكنه فيه إذا أجد الناموس لي حينما أريد أن أفعل الحسنى أن الشر حاضر عندي فإني أصر بناموس الله بحسب الإنسان الباطن يعني أنا من جوايا أبقى فرحان بالناموس وعاوز أعمله لك ولكني أرى ناموس ناموسا آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني إلى ناموس الخطية الكائن في أعضائي فيلم رعب ويحي انا الانسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت الاجابه أشكر الله اشكر الله بيسوع المسيح ربنا خير فهو يسوع هو اللي انقذني إن إن او بالادق ان ربنا انقذني من ده بواسطه يسوع المسيح اللي جه واتصلب ومات وقام من الاموات والجسد الشرير ده خلاص لما احنا بنيجي نموت مع المسيح الجسد ده بيموت معاه ننفصل عن الناموس ننفصل عن الخطيه والكلام ده كله إذا أنا نفسي بذهني أخدم ناموس الله ولكن بالجسد ناموس الخطية. فهو خلاص الفكرة دي أ- أصل لموضوع إن ال- إن الثلاثة دول مرتبطين ببعض الناموس والخطية والجسد بيقول لك احنا ما عرفناش الخطية غير بالناموس وبعدين الخطية بتستغل إن الناموس بتقول ما تعملش حاجة فتقوم مخليانا إيه نعمله. وان الجسد الانسان قبل الصلب والفداء هو مستعبد للخطيه وان انت حتما لا محاله لازم هتخطا وغصب عنك واعضائك وجسمك الخطيه مسيطره عليهم وبتحركهم وهكذا طب ازاي بقى نخلص من الدوامه دي كلها ان الم... هو علشان كده بقى جه المسيح واتصلب ومات ومن الأموات. في بقى نقطه مهمه اخر حاجه هشرحها قبل ما ننزل نصلي العشاء ان اللي بيقوله بولس ده هو السبب الحقيقي فيما بعد لما العقائد تطورت وبقى في ألوهية المسيح وتجسد وتثليث وكده هو ده السبب الحقيقي اللي المسيحيين بيجاوبوا بيه على سؤال ليه الإله تجسد ايه بقى الاجابه ان احنا طبيعه الانسان فاسده ومسيطر علينا الخطيه فعاوزين نرجع مره اخرى لطبيعه ادم قبل الخطيه طب ازاي نطهر اجسادنا من الخطيه ان ربنا يتحد باجسادنا ده التجسد عندهم فيطهر اجسادنا وينقيها والفكر بقى اللي بيقوله اثناسيوس وبيقوله غيره تأليه الانسان ان ربنا نزل لنا و- و- واتحد باجسادنا علشان يرفعنا مره اخرى له نبقى آلهة او نبقى مرة تانية زي ما كان ادم آه، على صورة الله تمام طبيعته الاولى اخطا ازاي بالناموس ربنا قال له ما تاكلش من الشجره ما ها- دي بقى ده سؤال المفروض يتسأله المسيح ايه يبقى في الحاله دي الجسد ملوش تاثير في القصه يعني مش بس لوحده اللي ممكن يؤدي الى الخطيه ان كون ربنا قال له آه، الطبيعه اللي المفروض المسيح يشفع عنهم اه ما انا ما ما اعرفش الإنسان دلوقتي يا باشمهندس ال- ال- الإنسان بيرجع لإرادة حرة ممكن يعمل الخير وممكن يعمل الشر ده بحسب فهم المسيحيين دلوقتي أيوه هو هو هو انت لو سالت مسيحي ان خلق ادم على صوره الله هل ده معناه ان يعني اصل الموضوع له علاقه بفهمهم لصفات الله والمفروض ان ربنا ما لا لا يعمل الشر وهكذا فيبقى ال ال الادم لما خلق على صورته فهو برضه زي كده طب ايه اللي ادى الى الخطيه الاولى الاخت مان بتقول هو يبقى الناموس هو السبب لان بالناموس وجدت الخطيه وراح ادم وقع في الخطيه تمام
انا ممكن ده يكون استنتاج كويس بس انا حابب اربط ان هما بقى بيربطوا موضوع ان الجسد ويرجع مره تانية لطبيعته ب- بالتجسد ان هما بي... ايه الشيطان فين في المواضيع دي كلها؟
ما جابش سيرته
اساسا واحد واحد من المسيحيين مره بي... لما كان برضه اهل الكتاب بيساله بيقول له هو مش ادم ده له اراده فعل الخير وفعل الشر وربنا خلقه على طبيعه الخير قال له اه قال له طب ليه هو اخطا؟ قال له طب ما كان في حيه وكان في شيطان وكان في هو اللي اغواله وكده اه يبقى الشيطان هو اللي اغوى لادم مثلا فزين له ال- الشر خير ولا ايه بالظبط؟
ايا كان ممكن يعني لكن آه، انا اقصد ال- ال- الفكره اللي بيقدمها بولس دي المسيحيين بيحلوا ان الجسد يرجع مره تانية ل- لطبيعته المظبوطه ان لازم الاله ينزل يتحد بالجسد ويطهره مره تانية ويرجعه اه المسيحيين المفروض بيؤمنوا بقى ان هم كده هم في شركه مع الله وان هم آه، رجعوا مره تانية زي ما كان ادم قبل ما يخطئ و- وهكذا يعني بولس كان بي... بي... بيعتقد ان المسيح ده نبي ولا ولا اله؟ ولا مين؟
لا ما كانش بيعتقد انه اله كان بيعتقد انه انسان عادي بلا خطيه نبي نبي مرسل ولا ما تكلمش هو بالالفاظ دي بولس ما تكلمش عن نبوه ولا اصل خلي بالك النبي ورسول ده معنى ايه معناه ان يبقى احنا لازم نتبع كلامه ويبقى كلامه هو هو اساس الدين لكن بولس ما قال ان الموضوع ملوش علاقه بتعليم ولا ولا اوامر ونواهي ولا اتباع الموضوع له علاقه بحاجه ربنا بينفذها في الارض كخطه مدبره المسيح دوره ان هو يم- يموت على الصليب فالموضوع مش متعلق بايه ده نبي ولا مش نبي ولا ناخد منه تعليم ولا اي حاجه ما- ملوش علاقه عند بولس بولس عمره ما بيقتبس للمسيح تعليم ولا بيقول لازم نمشي على حسب ما قال ولا حاجات زي كده طيب ايه ما قول فيش اي حد من تعاليم الاباء يعني قال حاجه بولس كان بيعتقد إيه في المسيح يعني من الاباء القدامى ما الاباء الاوائل خالص كانوا زي ما احنا بنشوف بولس ان هم عمر اصل الفكره عندنا ان هو قال عن المسيح انه اله ولا لا عبد المسيح ولا لا فالاباء الاوائل بتوع القرن الاول ما ما فيش عندهم ما يشير الى انهم قالوا عن المسيح انه اله او قدموا له عباده فيما بعد بدانا في القرن الثاني بدانا ان هم ن- نجد ان هم بيقولوا ان هم بيعبدوه لكن ما فيش تصريح ان هو الاله فيما بعد لقينا لا ده خب- بداوا يقولوا عليه انه الاله ومع الاب وبيعبدوه وفيما بعد وهكذا فال إيه، اصل خلي بالك هم كل الاباء اللي احنا بنقرا كتاباتهم في سلسله نق... آه، ما قبل نقيا دول كلهم اتباع بولس فبالتالي مؤصل عندهم فكره ان القضيه مش اتباع تعليم القضيه ان ده شخص محور دين مبني على الاعتقاد بان في حاجه حصلت ده الاساس ده دي المسيحيه فبالتالي مش مهم عنده بقى إيه إيه المسيح كان عنده تعليم كان نبي ولا مش نبي الف- الفكره دي مش في دماغه فكره ان هو جه عمل اللي كان المفروض يتعمل ولا لا انه يتصلب وي- ويمو- ويقوم من الاموات طيب نكمل بعد صلاة العشاء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فبولس بيقول في اخر عدد في الاصحاح السابع اشكر الله بيسوع المسيح ربنا يعني عاوز يقول لك من ينقذني من جسد هذا الموت نشكر ربنا هو انقذنا بواسطه يسوع المسيح اذا انا نفسي بذهني كذا كذا ما علينا طيب ندخل بقى في الاصحاح الثامن بس احنا مش هنكمل فيه كتير آه، لان انا اصلا ما كملتش آه، ولا ايه لا اه, آه تقريبا ما كملت بس انا وقفت فين آه انا وقفت في التحضير لغايه آه، 19 كده 19 20 21 اللي بيحكي قصه كبيره يعني. طيب هنا بيقول ايه بقى اذا لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع يعني خلاص هم مش هيدانوا وكده النص بيكمل بيقول السالكين ليس حسب الجسد لا- ب- بل حسب الروح الجملة دي العبارة دي السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح دي إضافة لاحقة على النص ده متاخد copy و paste من رو من روميا 8 4 يعني في نفس الإصحاح ل- لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح يعني هي أصيلة في روميا 8 4 إضافة في روميا 8 1 هو يمكن كان حابب الناسخ هي طبعا إيه، إضافة متعمدة أنا هفتح كده الجريك نيو تستمنت عندي وأقول لكم الأخبار في المخطوطات في روميا 8 واحد في روميا 8 واحد ال- آه، مدين قراءة بتقدير ايه اللي هو بتنتهي عند آه، المسيح يسوع يعني النص بينتهي اذا لا شيء في الد- من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع والنص بيقف هنا ومدين للقراءة دي أو للشكل ده للنص تقدير إيه ده موجود في السينائية والفاتيكانية وبيزا ومخطوطات قبطية وأرمينية و... وأثيوبية وجورجية و... ما علينا المهم إن هم موجودين في أقدم وأصح المخطوطات اللي هو السينائية والفاتيكانية وبيزا بعد كده في قراءة تانية اللي هي بتقول آه، في المسيح يسوع آه، ليس حسب الجسد يسلكون اللي هي ميكاتا ساركا باريباتوسن اللي هو اضافوا ليس حسب الجسد يسلكون او السالكين ليس حسب الجسد ايا كانت الترجمه دي موجوده في مخطوطات متاخره اخر اضافه خالص اللي هي آه، ليس حسب الجسد يسلكون بل حسب الروح دي اخر اضافه يعني النص ده له ثلاث قراءات القراءه القصيره خالص اللي هي الاصح اللي بتقف في- في المسيح يسوع بعد كده راحوا ضايفين السالكين ليس حسب الجسد وفي الاخر خالص راحوا ض- مزودين بل حسب الروح ايه سبب الاضافه انا كنت فتحت كتاب اللي هو ال NET Bible اللي هو بتاع دانيال والاس ده من ضمن اللي شاركوا فيه علشان اشوف التعليقات اللي موجوده في روميا 8 واحد كاتب ال- التعليق بيقول كالاتي The earliest and best witnesses of the Alexandrian and Western texts يعني أفضل وأفضل وأقدم الشواهد السكندرية والغربية يعني مخطوطات العائلة الغربية وال- والم- ومخطوطات العائلة السكندرية أقدمهم وأفضلهم بيقولوا إيه اللي هو آه، ما- ما فيهمش الإضافة اللي السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح دي مش موجوده عندهم وبعدين بيقول لك بقى later scribes يعني نساخ بعد كده added the words اضافوا اللي هو آه، we do not walk according to the flesh يعني ليس السالكين ليس حسب الجسد while even later ones وجم ناس بعديهم كمان راحوا مزودين ايه بل حسب الروح بيقول both the external evidence and the internal evidence يعني الأدلة الخارجية والداخلية are compelling for the shortest reading يعني في صالح القراءة الأقصر خالص The scribes were evidently motivated to add such qualifications إيه يعني النساخ كانوا عاوزين يضيفوا ال ال الإضافة دي أو الشروط دي اللي هو احنا مش سالكين ناس حسب الجسد بل حسب الروح to insulate Paul's gospel from the charges that it was characterized ما علينا يعني عاوز يقول لك إحنا- ان ال- ان عاوز يقول ان بولس كانوا عاوزين يدافعوا عن بولس ان الموضوع بالنسبه له من غير آه، اي قيود معينه او مش ماشي حسب حاجه معينه الموضوع ايمانا ونعمه وخلاص على كده فراحوا ضايفين كلام مش عاجبني يعني انا مش مقتنع اصلا ان الاضافه دي ليها اي لازمه خالص لان النص زي ما هو بالظبط موجود في في روميا 8 4 اقرا بالمره التعليق بتاع بروس ميتزجر يمكن يكون عنده هو تعليق افضل ليه النساخ اضافوها بيقول the close verse برضه بيشرح الاضافات ومش عارف مين طيب بيقول the shorter text الشكل ال ال او النص الاقصر which makes the more general statement without the qualification that is appropriate enough at verse 4 is strongly supported by early لا لا لا لا لا. without qualification qualification دي المقصود بيها ايه؟ آه تأهيل أو حاجة زي كده يعني عاوز يقول لك حاطط نوع من أنواع القيد أو نوع من أنواع الشرط أو نوع من أنواع الأوصاف للي في المسيح يسوع إن هم بيسلكوا حسب آه، الروح مش حسب الجسد أي كلام فاضي الناس دي بيتحرف على أتفه الأسباب ما علينا المهم ان ده تحريف حاصل في النص وهم اضافوا السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح في رومية 8 2 بيقول لأن ناموس نا- ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت يعني هو عاوز يقول لك المسيح لما مات ومش عارف مين ده أعطاني ناموس أو قوانين أو حاجات جديدة اللي هو روح الحياة وأعتقني من الناموس القديم بتاع الخطية والموت لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه في لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد مالك بتخبط ليه؟ عاوز تفهم دي يعني عادي يعني هو بيقول ان الناموس كان عاجز على تحقيق حاجه معينه ان احنا فعلا نبقى كويسين وان احنا نمشي بحسب هذه التعليم وما نعملش الخطيه فايه ربنا حقق اللي الناموس ما قدرش يحققه فعمل ايه ارسل ابنه في شبه جسد الخطيه هفتح كده ترجمات تانية ايه المقصود بشبه جسد الخطيه طيب ترجمة الحياة بيقول آه، أتمه الله إذ أرسل ابنه متخذا ما يشبه جسد الخطية ومكفرا عن الخطية فدان الخطية في الجسد العربية المشتركة حققه الله حين أرسل ابنه في جسد يشبه جسدنا الخاطئ كفارة للخطية فحكم على الخطية في الجسد اليسوعية بيقول حققه الله بإرسال بإرسال ابنه في جسد يشبه جسدنا الخاطئ كفارة للخطية فحكم على الخطية في الجسد وده معناه ان هو ما كانش جسد اللي هو كنت هم بيقولوا ان هو انسان
يا حبيبي المقصود ان هو جسده زي جسدنا وشابهنا في كل شيء ما خلا الخطيه وحدها او ما عدا الخطيه وحدها ده كلام بولس يعني هو جسده زي جسدنا بس بولس بيقول ان احنا جسدنا في الخطيه وبيعمل في الخطيه فهو لا ده هو جسد شبه جسدنا بس ما فيهوش حته الخطيه دي
طب هو لما هو في وش الخطيه اتصلب ليه؟
عشان ما يكونش خطيه مش هو خد الجسد الفاسد عشان يسلبه وهو صح بيحيرنا الراجل بس هو تحس ان كان الموضوع يعني حاجه زي مكيده معينه للخطيه او حاجه زي كده ما تفهمش يعني طب ابنه هنا بقى مقصود بها ايه؟
ابنه يعني ابنه ابنه زي ما شرح ابنه قبل كده احنا اول مره نقرا بولس ومفهومه لان المسيح ابن الله مش مثلا لما هي حته في شبه جسد الخطيه دي يبقى هي تدعم بقى حته السبوردينيشن اللي انا قلت لك عليها دي
ليه ليه
اللي هو هو ما بيعتقدوش ان هو هو بيؤمن هل هل انت تفهم فالله اذ ارسل ابنه هل ده انت تفهم بيه ان ال- ان المسيح نزل من السماء وراح بولس ما بيؤمنش بكده انه اتولد ولاده عاديه جدا ولما كان من الزمان ارسل الله ابنه مولود من امراه مش عارف مين احنا ساعه ما قلنا وجعل ابن الله اه يبقى هو بالتبني فلما لما جعل ابن الله ربنا اختاره كده طهره من الخ... من الخطيه
هو المفروض من غير خطيه في الاول خالص بولس ما بيقولش ان هو كان بخطيه وبعد كده بعدين ما بقاش خطيه هو بيؤمن كان ده شخص إيه، جه زيه زي ادم قبل كده اصل ال ال يعني كان ربنا خلقه كده زي ما كان ادم في الاول على طول واتولد وعاش من غير ما يرتكب اي خطايا وفي الاخر اتصلب ومات يعني انت انا من ضمن المشاكل اللي بقابلها انت عاوز تخلي التأليف والكفر بتاعه ده منطقي و... وتجيب كل التفاصيل وتكون مربوطة ببعض و... وسليمة وزي الفل إذا أصلا غالبا كل الكلام ده ممكن متأثر بفلسفات وثنية ومتأثر بأفكار ويهود وكانوا عايشين على أيامه وبعدين راح هو اخترع شوية كلام في النص وفي الآخر أنت عاوز تخلي الموضوع كله منطقي وزي الفل انا عايز افهم بس يسوع يسوع بالنسبه له ايه؟
ما هو قال قبل كده نصوص كثيره جدا صراحه انه ال- الانسان يسوع المسيح وكما بينسى طيب انت عاوز تخليه اله ليه طب هو بالنسبه له الانسان ده ايه؟
بالنسبه له الانسان ده خالي من الخطيه وهو هدفه انه يتصلب ويموت علشان الخطيه آه، ما يبقاش ليها وجود في جسم الانسان ايا كان يا شا... يعني مش لازم تخلي كل حاجه منطقيه طيب خلينا خ- خلينا قلنا الجسد خالي من الخطيه اه تمام؟ هو أه، في نقطة أنا فكرت فيها إن هل أصلا رسائل بولس اللي احنا ب- ما بين إيدينا دي اللي احنا بنحاول إن احنا نستقي منها عقائد بولس هل هي مصادر حصرية لكل أفكار بولس وكل كلامه وكل معتقداته؟ أكيد بولس كان بيشرح حاجات تانية للناس لكن هي لم تدون في رسائل أو ما كتبهاش فأنت برضو يعني راعي النقطة دي إن أنت بتحاول تفهم كل أفكاره لكن من خلال مش كل معلوماته ومش كل أفكاره يعني هو كتب الرسائل دي لظروف معينة لو الظروف دي ما كانتش حصلت هو ما كانش هيكتب رسائل بس هل ده معناه ان هو ما بشرش وما علمش الناس وهكذا فبرضه راعي ان احنا ما عندناش كل المعلومات عن اللي كان بيقوله بولس احنا بنحاول نفهم من خلال اللي هو سابه لنا في حاجات احنا مش عارفين نربط الامور ببعض مفيش معلومات من خلال رسائله طب اعمل ايه انا يا شيخ احمد ليه تحملني مسؤوليه بولس دلوقتي معنى ابنه بالنسبه له إيه يعني احنا قلنا ان ان, إن ابنه معناه انه اب- ابن الله بالتبني انسان بار خالي من الخطيه زي ما ادم من الله هو كمان المسيح من الله علشان هو زي ادم قال على ادم ان هو اه طبعا طيب هنا هنا ال- بص بغض النظر ان ما كانش النص منطقي قوي المقصود من النص عشان تفهم بولس كان قصده ايه ان جه المسيح بجسد زي جسدنا بس هو ايه مش ما فيهوش الخطيه فلما جه اتصلب كانه يعني ضحك على الخطيه ايا كان فكون انه مات بالجسد ده ده معناه انه الناموس مات الخطيه ماتت وخلاص قام من الاموات فبقى فيه خليقه جديده وحياه جديده ايا كان الجسد ده انهي اللي خالي الخطيه من من الخطيه هو من غير خطيه يعني استغفر الله العظيم.
طيب تعالى نفتح تفاسير يا شيخ احمد عشان انت تعبتني تدرس يعقوب ملطي
تدرس تعقوب ده ده تفسير امال انا عاوزني اجيب لك ايه هنا طيب و... آه، لانه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان آه، طيب لاحظ القديس يوحنا الذهبي الفم أن الرسول هو يتحدث عن السيد المسيح واحد من ناموس الروح يوضح أن هذا العمل هو عطية الثالوث القدوس محب البشر الآب أرسل ابنه مبذولا لأجلنا والابن قدم نفسه فدية ليدين خطايانا في جسده وروح القدس يسكن فينا ليعمل بناموسه فينا هذا هو عمل الثالوث القدوس الذي أعلنه الرسول في العبارة لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضيفا بالجسد فالله إذ أرسل ابنه اب- ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد مفيش أصلا ذكر للروح القدس أصلا في النص وهو هو بيألف أي كلام فاضي ما- هنعمل إيه أنت أنت السبب في اللي احنا فيه أنت ده فاهم- دلوقتي يا شيخ أحمد.
فاهم فكرتي بس الاول يا باشمهندس
أنا فاهم فكرتك ايه هي عشان بس أبقى- مش ع- بحس ان هي واصله لك بس إنه إيه، هو منين جسده خالي من الخطية طيب وبعدين ايوه أ- أ- اكمل انا قالوا بقى ان هو خالي من الخطيه ومات طب استفدنا ايه ما هو عايزين واحد فيه خطيه عشان هو هو بولس بيعتقد ان هو كان الطبيعه الفاسده ديت وصلبها ماتت لا بولس ما قالش كده يعني احنا مش شرحين كده من شويه
هو بيقول احنا بيحصل لنا كده لما بنؤمن باللي حصل للمسيح يبقى انا عايز اعدم الطبيعه الفاسده دي مش هجيب طبيعه طاهره اروح أبقى اسلبها اسلبها ليه؟ ما انا عايز اطلب اصلب الطبيعه الفاسده اللي هي بتبقى عامله فين؟ هو انا لما اتعمد واغطس واقوم ده مش هو الفكرة الفكرة ان هو كأن بينفذ حكم الموت اللي كان مكتوب على آدم وهو بيموت بال بالجسد اللي كان عليه آدم قبل ما يصلب علشان كأنه يعطيه للناس يعني حاجة زي كده ان الفكرة ان آدم غلط ودخلت الخطية فلازم واحد بار يعمل حاجة فبره يوصل لنا فيوصل لنا ازاي عن طريق انه اتصلب ومات وامن الاموات
لازم يبقى واحد مختلف ما هو الناس كلها شايله خطيه طب ما اي واحد بقى قال لك هو تحملها بقى كلها وقال لك اما اسلبها بكام يلا.
ادي اخرة اللي يعرف رسائل بولس هو بيقول فالله أر- اذ اذ ارسل ابنه في شبه جسد الخطيه ولاجل الخطيه دان الخطيه في الجسد لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح فان الذين هم حسب الجسد فبما للجسد يهتمون ولكن الذين حسب الروح فبما للروح ال- يعني هو عاوز يقول لك احنا خلاص لما ن- لما بقينا بقى تحررنا من الناموس وبقينا مش الناموس اللي هو الحرف عتقنا منه وبقينا سالكين حسب الروح مش حسب الجسد فبيقول لك احنا بقينا مختلفين عن الناس لسه في ناس تانيين ل- ب- ب- في الجسد بيمشوا حسب الجسد وبيهتموا بملذات الجسد وحاجات زي كده النص اللي انا كنت بقراه غلط وما كنتش فاهمه هنا في رومية 8 6 بيقول لان اهتمام الجسد هو موت ولكن اهتمام الروح هو حياه وسلام لان اهتمام الجسد هو عداوه لله انا كنت بفهم النص ده على اساس ان انت الاهتمام بالجسد يعني من ناحيه آه، نظافه وحاجات زي كده لكن هو بولس ما كان- ما كانش يقصد ده هو يقصد ان ان ان ال- اهتمامات الجسد او الحاجات اللي الجسد بي- بيحتاجه دي حاجات ربنا ما ما بي ما بيوردهاش والوصايا بتمنعها لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله إذ ليس هو خاضعا للنامو- لناموس الله لأنه أيضا لا يستطيع ما هو ده- ده واضح في العالم رقم ستة لأن اهتمام الجسد هو موت ولأن اهتمام الروح هو حياة.
فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله ده برضو نفس فكرة وبرضو لأنه أيضا لا يستطيع ك- فكرة الجبر ده إن هو ما عندوش إرادة يعمل الحاجة الحلوة اللي هو عايزها وأما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح إن كان روح الله ساكنا فيكم ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له النص ده غريب وقعدت ادور عليه آه, اه فكره ماشي آه، موضوع الروح بل في الروح والكلام ده فلستم في الجسد بل في الروح ده مفهوم وبعدين هنا بيقول ان كان روح الله ساكنا فيكم وبعدين بعد ما قال روح الله في الفقره اللي بعديها على طول بيقول روح بيقول روح المسيح هل روح الله غير روح المسيح ولا ايه المقصود ولا هو المفسرين قالوا ان بولس ما كانش بيفرق ما بين روح الله او روح المسيح ايا كان لكن هو المقصود بيها يعني ال ال الافعال الروحيه او الدافع اللي بيخلي الانسان يعمل الاعمال الروحيه وحاجات زي كده هو مش مفهوم او احنا ما نقدرش من خلال النصوص اللي ما بين ايدينا نوصل لتعريف محدد او مفهوم واضح الروح القدس بالنسبه لبولس عباره عن ايه او ايه روح الله او روح المسيح بالظبط لكن بولس بي من خلال نصوص احنا كنا اتكلمنا عنها وان جسدكم هو هيكل الله وروح الله ساكن فيكم والحاجات دي ف يعني كان الروح حاجه الهيه بتسكن في جسد الانسان بتخليه يعمل كما يريد الله وبعدين هو بقى بيخلط ما بين آه، يعني روح الله روح المسيح وفي برضه نصوص زي كده كنا بصينا عليها في اعمال الرسل ان كان في نص بيقول آه، روح يسوع وبعدين تم حذف كلمه يسوع في ال- في المخطوطات فيما بعد فالموضوع م- م- متلخبط يعني في بقى بعض المسيحيين بيجوا يقولوا ده روح الله روح المسيح مش مش هتفرق عشان المسيح هو الله لكن آه، ال- الكلام ده آه، في في ال- العلماء في التفاسير قالوا ان ال- ان القضيه معنويه اكتر من ان المقصود بيها حاجه فعلا بتسكن ان انت ك... ان ال... ان الله عز وجل بحسب فهم بولس هو ارسل المسيح علشان يتمم الموضوع ده كله ويخلينا نحصل على طبيعه جديده ونمشي بحسب ما ربنا يريد فبالتالي كانه نفس الخط يعني ان الروح او الاعمال اللي احنا المفروض نعملها سواء هي منسوبه لله سواء هي منسوبه للمسيح لكن هي ال- المقصد واحد في النهايه لأن فعلشان كده ما كانش بيفرق يعني لأن المسيح الوسيط بيننا وبين الله
النصوص دي انا قسيت فيها النهارده الصبح الحقيقه عشان احاول افهمها هنا بي... هنا المهم بيقول خلاص يعني ال- يعني اللي انا عاوز اوصله ان المقصود بروح هنا مش يعني مش بالضروره فعلا حاجه بتسكن لكن كفكر و... و... وكطبيعه وكاعمال وحاجات زي كده في رومية 8 عشرة بيقول وإن كان المسيح فيكم شوف يعني قال له روح الله روح المسيح المسيح نفسه فاهم أنت إزاي يعني هو في الآخر كأنها حاجة معنوية يعني آه. وإن كان المسيح فيكم فالجسد ميت يعني ايه فالجسد ميت يعني خلاص انتوا آه، مش هيتسلط عليكم حاجه واما الروح ف و... واما الروح فحياه بسبب البر وان كان روح الذي اقام يسوع من الاموات ساكنا فيكم اللي هو روح الله يعني آه. فالذي اقام المسيح من الاموات سيحيي اجسادكم المائته ايضا بروحه الساكن فيكم الموضوع لخبطه في في مين اللي ساكن في ايه ولا مين يعني روح الله روح المسيح المسيح نفسه طبعا مع الفارق اللي هي زي مثلا ان كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله واطيعوا الله واطيعوا الرسول هي هي لان الطريق مؤداه اصلا الى الله عز وجل فممكن تكون اصلا كده إن فكر بولس م- مشتت عن ان انت تخليه واضح بالشكل ده يعني هو تحس ان هو ح- هو بيستخدم ال- الجسد والروح مش بيقول لك الناموس روحاني اما أس اما انا فجسدي م- م- مباع للخطيه فهو بيستخدم الاثنين كمصطلحين عكس بعض طب ايه المقصود بروحاني يعني م- ب- في اتجاه اللي ربنا يريده والاعمال الصالحه والكويسه والحاجات دي كلها فهو في الاخر عاوز يخلي ان احنا خلاص ما بقيناش جسديين بقينا روحانيين طب ازاي بقى هو بقى بيعبر بالالفاظ دي روح الله ساكن فينا المسيح ساكن فينا روح المسيح ساكن فينا ما- ما بيفرقش لكن هو عاوز يقول في الاخر ان احنا بقينا روحانيين وخلاص فإذا أيها الإخوة نحن مدينون ليس للجسد لنعيش حسب الجسد لأنه إن عشتم حسب الجسد فتموتون ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون ايا كان ال- الفكره مرادها موصول ان كان هو كلامه غريب شويه مش مهم هنا النصين دول في النص بتاع روميا 8 14 وروميا 8 16 مفيدين بيقول لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله كويس فحتة أبناء الله وإنه آه، لقب عام ممكن يحصل عليه ناس كتير فالفكرة ان انت مدام انسان روحاني وبتعمل مشيئة الله فانت كده ابناء الله في برضه رمية 8 16 الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله برضه هو خلي بالك ما تلاقيش برضه تفرقة ايه الفرق ما بين أبناء وايه الفرق ما بين أولاد والتبني و... تحس ان ال- ان الافكار ملخبطه عنده لكن هو عاوز عاوز ي- ي- يوصل لفكره آه، ابناء الله دي يعني هو بيقول خلاص المنقادين بروح الله فاولئك هم ابناء الله اذ لم تاخذوا روح العبوديه طب اذ لم تاخذوا روح العبوديه وبعدين هو في, في الاصحاح قبل كده اللي احنا كنا لسه بنشرحه بيقول ان احنا صرنا عبيدا لله بس هو يقصد هنا بروح العبودية انه آه، قهر و, و انقياد غصب عننا وحاجات زي كده لكن في ناحية محبة في الموضوع إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب يا أبا الآب دي ترجمة متخلفة جدا من فان دايك هو الم- هو المفروض إن بولس ذكر اللفظة ال- العبرية أبا يعني لو لو فتحنا ترجمات تانية عشان نشوف يا أبا الآب دي آه، الترجمة الحقيقة بتقول نصرخ أبا أبانا العربية المشتركة بتقول أيها الآب أبانا اليسوعية أبا يا أبتي الإنجيل الشريف يا بابا يا أبي فهو المقصود ان بو ان بولس ذكر العباره بالاراميه زي ما المفروض قالها المسيح ايها الاب او ك... او يا ابتي او زي ما المهم ان هو ذكر الكلمه زي ما هي بتنطق في ال... في الاراميه بتكتب بحروف يونانيه كده ابا ابا دي معناها ايه الاب فلو لو بصيت على النص اليوناني هتلاقيه هو كاتب أبا وكأنه كاتب جنبيها ترجمة ترجمتها هوباتير الآن يعني احنا خلاص احنا بقينا ع- بقينا أبنائه بالتبني فاحنا نقدر نندهله ونقول له أبا اللي هي معناها الآن
ما هو يعني بينفي العبودية طبعا ابا الاب دي بسبب الترجمه السيئه الناس بيقول لك ابا الاب يعني يعني الجد وكده يعني لكن هو الغلط من الترجمه الروح نفسه ايضا يشهد لارواحنا اننا اولاد الله بغض النظر انا قعدت اقرا في التفسير ده اصلا أنا ما قدرتش اطلع في التفاسير بس تفاسير علميه يعني ان هو يو- فهمني ايه المقصود بالروح لان طول الاصحاح هم هو ملخبط فيها لكن هو عاوز يقول حاجه يعني بت- بتؤكد ان احنا فعلا بقينا اولاد الله فإن كنا أولادا فإننا ورثة آه، أيضا ورثة, ورثة الله ووارثون مع المسيح إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا أنا هقف عند الجزء ده بس أوضح الفكرة إن هو يعني عاوز يقول إن كأبناء لله بالتبني احنا لينا مجد وكرامة و- ومقدار معين عند الله وحاجة بقى في الجنة أو ملكوت أو ال- أو القصة دي يعني فبقول لك احنا كده زينا زي المسيح ده فهم بولس ان هو إيه، بولس هو ابن الله بايه يا شيخ احمد بالتبني والتبني فاحنا كمان برضو لما دخلنا في موضوع الصلب والفداء احنا كمان صرنا ابناء الله بالتبني برضو فاحنا كده زينا ايه زي زي المسيح فالمفروض ان المسيح له ورث عند الله ايا كان جنه ولا ملكوت ولا نعيم ولا حياه ابديه ولا احنا كمان بما اننا بقينا زي المسيح ابناء الله بالتبني فاحنا كمان وارثين معاه اللي هو بقى هيبتدي ي... ي... النصوص اللي جايه دي لان انتظار الخليقه يتوقع استعلان ابناء الله ده ده فيلم كبير بولس بيحكي عنه وهو في دماغه القصه بتاعت سفر التكوين وبيربط بقى ما بين الخطيه اللي مفروض ساكنه في الاجساد بسبب الطبيعه الفاسده وما بين ان الارض كلها اتلعنت بسبب ادم يعني هو عاوز يقول ايه ان في ربط ما بين
في اخت هتاخد كتاب
كتاب ايه هو في الاخر عاوز يربط ما بين ان في حاجه حصلت لادم نفسه لما اخطا لكن في حاجات تانية حصلت الخليقة كلها تأثرت بخطية آدم وبقى هيقعد يحكي بقى شوية حاجات هنبقى نشرح فيها المرة الجاية إن شاء الله وربنا يصبرنا يعني دي آخر رسالة من الرسائل اللي كتبها بولس فعلا لكن احنا عانينا معاه كتير جدا وانا من موقعي هذا اناشد انه يبطلوا يستخدموا الفان دايك ويعملوا لهم ترجمه تانية نظيفه يا اما يتبنوا استخدام العربيه المشتركه عشان يريحونا يعني احنا بنضطر نقرا من الفان دايك علشان خاطر لما نستشهد بنصوص او حاجه زي كده تكون مألوفه بالنسبه لاذن المسيحي ده سبب ان احنا مم- لازقنا بالفان دايك ده لكن والله انا لو عليا انا ما استخدمش الفان دايك تاني وارشح يا اما العربيه المشتركه يا اما اليسوعيه وافضل اليسوعيه وبرضه من موقعي هذا اتمنى ان اليسوعيه يطبعوا يرجعوا مره تانية ويطبعوا العهد الجديد لوحده والعهد القديم لوحده مش همشي انا ب- بدبشه قد كده ويا سلام بقى لو يعملوا زي ما دار الكتاب المقدس بتعمل اناجيل لوحدها يسوعيه بها- بهوامشها ب- وبتاع يبقى مثلا يطبعوا انجيل متى بالمقدمه بتاعته يبقى زي الفل بصراحه يلا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك